إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين إخوتي وأحبتي في الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل حيث أمرنا الله تعالى بها في كتابه فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكلوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ثم أما بعد ما زلنا بحول الله وقوته معه وبالنجم هم يهتدون عشنا في اللقاء السابق مع سيدنا محمد ابن أبي بكر والد نجمي في تلك الحلقات القاسم ابن محمد ابن أبي بكر في الحلقة السابقة برأنا محمد ابن أبي بكر بالأدلة القوية بالأسانيد الصحيحة بالأدلة العلمية الموثقة والعقلية أيضا طيب وهنا السؤال إذا كان محمد ابن أبي بكر لم يقتل سيدنا عثمان فمن قاتل عثمان إذن ومن الذي دبر هذا الأمر؟ أقول للإخوة الأخوات في بداية هذه الحلقة نحن أمة لا نجيد القراءة وللأسف الشديد وغيرنا يفهم طبيعة هذه الأمة وشباب هذه الأمة ورجال هذه الأمة ونساء هذه الأمة لذلكم خططوا لهم بليل ووضعوا لهم الأسس أسس الضياع دين إلى غير ذلك وكل ذلك بدأ بنهاية عهد سيدنا عثمان في 35 هجريا درسوا الإسلام جيدا ودرسوا موقع سيدنا عثمان بن عفان وانتشار الإسلام بقوته في عهد عثمان وليس كما يزعم الجهلة أن عصر عثمان هو التخلف وعصر الضعف والتشرذم إلى غير ذلك وهذا خطأ كبير نقع فيه أعظم عصر الخلافة كان في عهد عثمان انتشرت الفتوحات واختنى الناس وكان الناس يعيشون في أمن وأمان واستقرار وانتشر الإسلام بقوته وأصبح لنا أسطول بحري لأول مرة في تاريخ الإسلام في عهد عثمان وحد الأمة على مصحف واحد رحمة الله عليه ورضي الله عنه في الدنيا وفي الآخرة وسع في مسجد رسول الله صلى الله عليه, و... عليه السلام صلى الله عليه وسلم إذا أيها الإخوة الأخوات كل ذلك غاض الأعداء من أعداء الأمة لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود فاليهود يكيدون للمسلمين بليل ونحن في غفلة فعلى الداعية أن ينبه الأمة لخطورة هؤلاء تلك هي الوظيفة الحقيقية من أجل ذلكم أيها الإخوة الأخوات نبدأ بنشوء الفتنة الفتنة بدأت برجل يهودي يسمى عبد الله ابن سبأ عليه من الله اللعنات في الدنيا والآخرة وعبد الله بن سبأ مؤسس الصهيونية العالمية لليهود ومع الأدلة من بداية عثمان إلى نهاية هذه الأيام مع الأدلة الموثقة بالأدلة الموثقة تاريخيا أيها الإخوة الأحباب عبد الله بن سبأ كان من يهود كان من يهود اليمن وكان أمه من الحبش سوداء فكان يسمى ابن السوداء نسبة إلى أمه هذا اليهودي الخبيث اللئيم من صنعاء وكان يهوديا من يهود اليمن أظهر الإسلام وأبطن الكفر يعني في الظاهر مسلم لكن الحقيقة يبغض الإسلام فلما انتشر الإسلام بكل قوة في عهد عثمان بن عفان ازداد غضبا وإذا بهذا الخبيث ماذا يصنع ذهب إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدأ في الحرب الفكرية بداية الحل- الحرب الفكرية استخدم هذا اليهودي سلاح جديد لم يستخدمه اليهود من قبل اليهود في حروبهم ومعركتهم مع الإسلام هزموا بالآلة العسكرية فانتصر النبي على يهود بني قينقاع في الداخل ويهود بني النضير الذين حاولوا قتل الرسول في الداخل ويهود بني قريظة في الداخل ويهود خيبر في الخارج وأصبحت الجزيرة العربية تحمل لهم الوكسة والعار والهزيمة على يد الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا الصهيوني اللئيم الخبيث بدأ يفكر في سلاح بعيد عن الآلة العسكرية احنا مش قادرين نواجههم عسكريا وبالذات كنا في عهد عثمان أقوى عسكريا ده احنا فتحنا كابول وطاجستان والمناطق دي كلها فتح سيدنا عثمان بن عفان مناطق كبيرة جدا فكان جيشنا أقوى جيش فبالتالي المواجهة العسكرية صعبة جدا فابتكر هذا الملعون الحرب الفكرية ثم قال إن لعظم الإسلام لابد له من فتنة داخلية هو بيحدد الهدف والمرامي اللي هيدمر بيها الإسلام يبقى عشان أضيع الإسلام ده وشتت تجمعه ده وأضعف قوته ديت لابد إن أنا أحمل فتنة داخلية جاء إلى المدينة الخبيث ودرس الإسلام والمسلمين وبدأ حرب فكرية عن طريق الفكر العلمي العلم وبدأ حرب من ناحية أخرى ب- عن طريقة الإشاعات يبقى مشي في مسارين المسار الأول مسار يضرب به عقيدة الإسلام من الداخل المثا- المسار الثاني ضرب عثمان بن عفان في مقتل عن طريق الإشاعات وإحداث فتنة داخلية بين فئتين فئة مظلومة وفئة ظالمة وبدأ يسير في تلك المخططات نبدأ بالمخطط الأول حينما دخل المدينة بدأ عبد الله بن سلول الملعون هذا بدأ يطلع فكرة عقائدية من عقائد اليهود إيه هي الفكرة ديت؟ فكرة العودة إيه فكرة العودة دي يا شيخ سالم؟ أول مرة نسمعها دي فكرة العودة بيقول للمسلمين اللي في المدينة يبقى أنتوا بتصدقوا إن عيسى هينزل ويملأ الأرض عدل بعد ما مات بقاله فترة طويلة هيرجع تاني يملأ الأرض عدلا وقوة ويكسر الصليب ويذبح الخنزير ويخلي الناس تؤمن بالإسلام انتوا مؤمنين بديت ومش مؤمنين بحاجة أعظم من ذلك قالوا له إيه قال لهم مين أعظم محمد أم عيسى من أعظم نبي ومن أفضل رسول محمد فبدأ الخبيث يقول لهم إذا أولى بالعودة من عيسى محمد واستدل هذا الخبيث بآية من كتاب الله تصور شوف هم دارسين الإسلام إزاي وإحنا مش دارسينهم الهدف من الحلقات بتاعتي يا إخواننا أن أنا أواجه هذا هذا الغزو الفكري العفن الذي دمر الأمة وشتت الأمة أنا مش جاي أقص قصص فعبد الله بن سلول عليه من الله على اللعنات تصور يستدل بآية من كتاب الله إن الذي فرع عليك القرآن لرادك عاد سورة القصص يعني دي آية في كتاب الله بيقول لهم أدي الآية التي تدل على عودة محمد إلى الدنيا بعد موته قبل ما تقوم القيامة لكن كان في المدينة المدينة محصنة بالعلماء فيها كوكبة الإمام علي وأبو هريرة وابن هود كوكبة من العلماء الكبار وإذا بمتحية ووثق إمامنا البخاري في صحيح البخاري حينما فسر هذه الآية قال ابن عباس ردا على هذا الكلام العب النتن من عقائد اليهود رد جميل جدا عجبني بصراحة هذه الآية قال تفسير هذه الآية لأن حبر الأمة ابن عباس هو تفسير الآيات فبيقول لهم تفسير هذه الآية إن الذي فرض عليك القرآن رادك إلى ميعاد الرد ده ربنا يقول لسيدنا محمد يا محمد ما تحزنش طردوك من مكة وخرجت مهاجر أنا هرجعك مكة مرة تانية يبقى المقصد من تفسير لرادك إلى ميعاد مش معناها عودة النبي بعد موته قبل قيام الساعة ولكن ديت عودة النبي مرة ثانية إلى مكة والحديث في صحيح البخاري طيب بعد كده بدأ هذا المجرم بمخطط يعني آه، آه، آه، بشع أمن عمل إيه راح قال لهم ما دام دي مش نافعه هو فكر في حاجه تانية قال بس قال لهم ده الامام علي بن ابي طالب اللي موجود دهوت هيموت وبعد موته هيرجع الدنيا تاني عشان يقيم العدل فسيدنا الحسن ابن الامام علي لما سمع هذه المقوله غضب غضبا شديدا قال والله قد كذبوا ده كذابين ولو كنا نعلم ما ورثنا تركته كنا عن ان سيدنا هيرجع الدنيا كناش وزعنا الميراث بتاعه ولا تزوج ساعي حتى إن سيدنا علي جوزه ما دام هيرجع تجوزه ليه وما دام هيرجع نوزع راس ليه فوالله قد كذب اه قول سيدنا آه، آه، حسن بن الامام رضي الله عنه آه. اول مقتضى بنه عبد بن سلوم الفتنه اللي هات الامه بدا ايه بدا فكر وضاع الامه ليا بسبب الفكر وغزوها فكريا عن طريق الاعلام وعن طريق التعليم وعن طريق الاقتصاد وعن طريق السياسه وعن طريق الهيئه الاجتماعيه الغربيه الى غير ذلك يبقى الحرب الفكريه دي قال على الحرب الاسلحه الكيميائيه والبيولوجيه والبيئيه وغير ذلك بعد كده المجرم ده بدا بحاجه خطه ابشع منها معايا لما عجز ان هو يعمل فتنه فاخل يربط بيها انا والسوق بدا مخطط جديد راح سايب مدينه طب راح فين راح الكوفه والكوفه يعني ايه الكوفه قال له يا جرد خبه يعني تكون صحه للفتن لان المدينه مش نافعه محصنه وفعل بيئه كان يصلح لذلك هذا الوقت ليه سيدنا عثمان بن عفان عزل يدنا شعب المغيره وكان من القاده القويه جدا اللي اقتحم الكوفه ما كان هناك فتن داخل الكوفه دن وبعدين بلو سيدنا عثمان دي بقى سعيد بن عاص سعيد بن العاص كان طيب الفترة اللي وصل عبد الله المج ابن سعد إلى فهم وشوف عون عمل إيه عزل الراي كان قوي الراجل كان صالح اللي زنتقي وواحد قريبه من بني أمية يمسك كوفة هيا أهل العراق فوجد الأرض الخيبة فبدأ هنا يكون حيث التقى من الكوفة لأقل روايات أكثر روايات فعل مراع أنا أسرد بس أجيب لكم في النهاية بعد ذلك 600 قل الروايات وأقل الروايات 1000 وذهب به بصرة وكانت بصرة مهمة أكثر كوفة فكون فيها عدد 600 ضد سيدنا عثمان بن عفان خصب وهي الأكبر راح معاه اعتبارات الضعيف 1200 والرواية الكبيرة معاه 1000 راح بيهم فين؟ راح مصر لأن في مصر أيضا هناك وفاكرين محمد بن أبي بكر لما جه ونواته بيقول لي سيدنا محمد بكر بيقول إيه؟ قتلني يا ابن يهودية غزالية يعني إذا اللي قال سيدنا محمد ابن بكر أبو سيد قاسم ابن محمد ابن بكر اللي هو نجمي في كليان إخوة الأحد قول لي ده كله سبب يهود لما وصل مع بعض طب بعد كده ابن سعد راح مصر كون ست أيضا والرواية أكبر أفهم كلهم وذهب بهم المدينة قبل ما يروح المدينة راح بقى راح الأعراب الأعراب هم عايشين في الجبال الأماكن اللي هي اللي داخل في الإسلام لا يعرفون شيئا عن الإسلام هذا يغل إشات يقولها له إن هو سيدنا عثمان ولي أقربه إن عثمان ضرب آه، عبد بن مسعود الموت وضرب عمار بن ياسر وعز عمار بن ياسر طرد آه، سيدنا أبو ذر فاري من بلاد الشام آه، إلى مكان آخر بدأ يقول ده هو النبي منك يكسر في الصف هو أكل الصلاة في الظفر وبقى يقول كلام كبير جدا فقال إن العرب دول هم يشيلوا من عثمان فتصر إلى عاد كبير ده لا يعله إلا الله أكبر دون على أو أربع آلاف العدد الكبير ده قبل يخش المدينة جاز بيهم عبد الله بن زيد وبدأ يح- يحضرهم ويحدد لهم المنهج اللي هم يسيروا عليه المدينة هدفنا إيه؟ اسمع معايا حدد الذهاب الهدف سواء عثمان مع ذلك اتخذ سبأ هدفه المسوم وهروج النار الخليفة عثمان صادف ذا هوى في نص بعض القوم فقال لهم إن اثنان أخذ الأمر بغير حق شوف الكبير إن عثمان ظالم بعد الخلاف ظلما عدوانا رشوة وكل أوليها على أبي طالب للنبي صلى ليكون الخلافة من بعده لعل وده كلام هريف ما حصلش فهنا بدأ عمل فتين في الآن فرقة ظالمة عثمان كما يكون مجرم وفرقة أخرى ظالمة وفرقة أخرى مظلومة مهمة وهو الإمام علي وأدعى الإمام علي إيه إيه أبي طالب شفت المؤمن الخبيث بدأ يخطط هذه الطريقة العينة التي بدأ الجريم ده يبع لاتا إلى المدينة يفوض أهل المدينة تمع به من علي وسيدنا عثمان لكن آه، مش فايدة لكن ع- عثمان آه، كان سبحان الله تمر أحيانا وقال حرب نفانة كبيرة جدا سيبيها في الفترة ديت بدأوا إن هم يخشوا مدينة ويحاصروا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا يا إخوانا عاوز قضية الوقفة الأولى الوقفة جمع بالعدد كده عبد الله بن عبد بن سبأ المجرم ده الرهيب جمعه هل الراجل ده كان متخاط له من الق- مع مجموعه كبيره دائما اليهود بيفكر يا اخوانا حاجات مش عنها حاجه يعني هم خطوا الاجتماعات من 1800 1894 اللي هو آه، بروتوكولاس آه، سفهاء صهيون آه، 1840 كانوا بيجمعوا تصور 23 طائفة أخ طوائف اليهود يكتبوا حوالي مرة 17 أو أخبرت في القدس عشان إزاي يمر الإسلام خططت دي خط عريق امرأة فرنسية المرأة الفرنسية ده عالم كبير أعلام علماء الإعلام وكتب كبير في آه، في آه، الاتحاد السوفيتي العالم المصري ده نشر المخططات دي. والراجل ده هنبط من بروتوكولات آه، سفهاء صهيون آه، أربع جهات اختارها سقوط الخلافة الإسلامية وسقطت الخلافة العثمانية التخطيط كان بال 1894 عملوا إيه خططوا 1894 إن اللي هتكون عاصمة ليهم وبقى العاصمة دي. حتى الرئيس الأمريكي جاي اللي جاي أو يقول لك إيه القدس عامة أبدية لإسرائيل لأن عارف دي بكلات أصيم وبغير هتطلق هتطلق إذا يا إخوان دول بيخططوا لقدام أنا بس سؤال مهم جدا إحنا فين من هذا التخطيط سؤال مهم أنا في هذا الحديث أخذ أول درس ولنا الدرس الأول إن حرب داخلية على الإسلام بدأوها بالإعاعة يبقى أول سلاح حزب الفي ما نش فيه بدأوا بسلاح آخر لا هو حرب شاعة ولذلك حدثوا في وأمريكا وأوروبا ده فك لإحداث بعض الإعاعات عشان المجتمعات تصدقها عشان المجتمعات تصدقها. وسبب أهم باب الهيمة للمجتمعات يبقى حرب شاعات ركز فيها حرب الإشياء يا إخوان قديمة أول درس الدروس تفاء هذا القطاع مع ضد سبأ حرب الإشاعات حرب الإشاعات ورجاله قديم نلاقيه من أي الرسل سيدنا نوح عليه السلام بدأوا عليه حرب شرسة حرب شرسة حرب اسمها حرب الإشاعات لصرف الناس عن هذه الدعوة دعوة التوحيد تصوروا لصرف الناس عن دعوة التوحيد تعالوا معايا ونعيش مع بعض اسمع الشائعات تعتبر من أخطر الأسئلة التاكة والمدمرة المجتمعات والأشخاص فكم أقلقت من أبرياء وكم حطمت من عظماء وكم همت من بيوت وكم فككت من علاقات وصدقت وكم هزمت من جيوش وكم أخرت في سير أكوام الأعداء الأمعة تحطيم الرسل تدمير الرسل وبعد الناس عن الرسل اسمع معايا سيدنا نوح عليه السلام بدأوا بإشاعة آه، فرية عن سيدنا نوح إشاعة إيه هي؟ اسمع معايا قال نوح اللي جاي يدعوكوا ده ده بيدور على منصب ده بيدور على منصب يبقى أول إشاعة أطلقوها الأعداء على سيدنا نوح لوقف هذه الدعوة وصرف الناس عن هذه الدعوة عشان تنتبه الأمم أول حاجة حرب الإشاعات قالوا إيه؟ قالوا إن نوح ده هدفه من هذه الدعوة مش ربنا أمال هدفه إيه؟ هدفه الوصول إلى السلطة يريد أن يتفضل عليكم يتفضل يعني يرتقي ويرتفع عليكم في الحكم يا سلام شفت ال... شفت وط- وطبعا ال... ال... الأنبياء ما عندهمش آه، مطمع لا في منصب ولا في سياسة ولا في غير ذلك ادي أول حاجة بعد كده ال- ال- الإشاعة اللي فعتش لو بإشاعة أخرى إنا لنراك في ضلال مبين شايفينك في ضلال معلش فيهم في طريق السماء الهبالة وشفت التفاهه والهيافة وده اللي يحصل في زي يا اخوانا تلاقي ده مخلص يوم يطلع العاد اه ده بتحر ده بتاع كذا بتاع تات ده مش عارف كذا ده بتاع كذا بتاع كذا لا اشاعات ما تروحش للفنانين والفنانات لا دول مقدسين دول مقدسه مخصوصه ده دول نجوم وراكب محشي جناحيهم او يوبر عنهم اذن سبحان الله اسمع معايا ثم يا عن نوح عليه السلام شفت جاي واحده واحده اهو ده طالب سلطه ثاني حاجه ضلال ده واحد ضل وخلاص اخر حاجه هو مجنون اسمع معايا وقالوا مجنون دجر ده ده مجنون او الزاجر معلش معاه ده مش كس سيدنا داود عليه السلام سيدنا هود عليه السلام يشاع عن طيش الخفه تعالى ان لنراك في سفاهه ده هو سفاهه اللي هو قوي الايمان وعقله قويه جدا في سفاهه ملوش امال احنا زماننا يا اخوانا دايما يجيبوا واحد انت كنت بتاكل ايه وبتشرب ايه وتلاقيك فاشل في دراسته واصبج مكب اللي كانت هربانه من اهلها ليس عندها اي ثقافه في اي شيء معايا ولا مش معايا يسموا دول نجوم وكواكب والناس اللي عندها الامانه الامانه الدينيه والامانه غير الدينيه ناس الامناء الامناء على الامه لا ما بيسموش كده بيسموهم نفذ الله سفهاء سبحان الله ربنا قال عن اليهود سيكون فهاء اسمع معي الاشاعه الدينيه ومر عنه الناس يبقى في عليه يقولوا الا راك برضو الهتنا بسوء يا الله اكبر يبقى انت كده الكلام كتير في منتهى الصوره يا اخوانا سيد موسى اطلقوا عليه السحر لا هذا لا سر عيم طب طب ما انت فرعون مجرم يا فرعون يا مجرم انت عارف ان ملوش دعوه سحر حاجه غير- سبحان الله ده اللي مربيه بكسره ده انت اللي مربيه بايدك ده انت مربيه على طريق العاملين والعاملات في بيتك قال لا ده انت اكثر واحد على موسى ومع ذلك شو بيطلع من العاد ان ساحر والشعوب للاسف بتصدق قال الله عن فرعون فاستخف قومه كانوا خفاف بيصدقوا اي كلمه يقولها فاستخف قومه فأطاعوه إنه إنهم كانوا قوما فاسقين كذابين ومنافقين والعياذ بالله وبعدين من امتى موسى ده ساحر اشمعنى دلوقتي قلت عليه انه ساحر ده لما جابوا الصحراء يقفوا قدام سيدنا موسى عليه السلام سجدوا لله عرفوا اللي مع موسى دي معجزة ليه لان العصاية تحولت لحية والسحر عبارة عن تخيل بيسحر عينيك لكن الألم بيده انه ألم الساحر بيقول لك شايف بص الألم ده كويس انا هحوله لك الى فار يسحر عينيك ان الألم يتحول لفار هو بيسحر عينيك لكن الألم بيده انه ألم لكن المعجزة بتتحول فألقى عصاه فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف آية من آيات الله سبحانه وتعالى من إمتى موسى بتاع سحر يا شعب مصر من إمتى موسى بتاع سحر بالله عليكم طيب ده, ده, ده سيدنا موسى عليه السلام مش كده وبس ده سيدنا محمد عليه السلام في سورة صاد وقالوا ساحر كذاب يا كذابين يا منافقين بقى هو ساحر كذاب طب ما انتوا طول عمركم عايشين معاه وعمره ما عمل سحر لواحدة أو لواحد ما هو الساحر ده بيتعرف بيتعرف ازاي بيتشهر بيعمل سحر لفلانه وسحر لفلانه وفلانه تقول لفلان ده انا عارفه لك حته ساحر 100 100 يعني ايه بيبقى معروف بمعنى صح طب ما انتوا عارفين ان سيدنا محمد عمره ما سحر عمره ما سحر حد وكان بينكم بتقولوا عليه الصادق الامين شوف فجاه بقى ساحر وبقى كذاب انا لله وانا اليه راجعون اذا تعالوا نشوف أثار الفتنة أثار الكذب ده يا أخوان أثار الإشاعة ديت الإشاعة, الإشاعة بتهدم بيوت وبتدمر بيوت وأثارها كبيرة جدا تعالوا نشوف أثارها عبر التاريخ في عهد رسول الله لما ذهب المهاجرون إلى الحبشة في أول مرة الكفار وكفار قريش راحوا مطلعين إشاعة غريبة قوي قالوا إيه؟ قالوا إن صناديد الكفر في مكة أسلموا حاجة ولا في الخيال ولا في الخيال والله أسلموا إزاي؟ أسلموا إزاي؟ قولوا لي فطبعا لما سمعوا الإشاعة ديت اللي في الحبشة جم جروا دخلوا مكة قبض عليهم وأوسعوهم ضربا وعذبوهم عذابا ما بعد عذاب شوف أثر الإشاعة زادت العذاب والابتلاءات والبلاء وإنا لله وإنا لا راجعون مش كده وبس في غزوة أحد لما قتل استشهد سيدنا موسى بن عمير واحد من الناس قال مات محمد من المشركين مات محمد المعركة يا إخوانا معركة أحد لم تقع في المنطقة اللي اتدفن فيها الآن سيدنا مصعب وحمزة اللي انتم دايما بتروح المزارات يعني بص الجبل بتاع رماه خليف ظهرك وده اللي هم اللي مدفونين في البقيع على ايدك الشمال ديت حصل فيها المعركة فأشاعوا ان سيدنا محمد مات كانت النتيجة أثر تلك الإشاعة حصل اضطراب في الجيش والجيش اللي كان بيحارب ويقاتل بشجاعة وبسالة سابوا الأسلحة حتى عاد منهم منهم سيدنا عثمان ومنهم كوكبة من الصحابة رجعوا المدينة قالوا ما الرسول مات هنحارب ليه فسيدنا صحابي من الصحابة قابلهم أنس بن النضر انتوا رايحين فين قبل مجموعة قالوا محمد مات قال أليس على الحق ومات على الحق قالوا نعم قال إذا موتوا على ما مات عليه وأقبل وقاتل حتى وجدوا في جسده أكثر من سبعين ضربة كلها إلى مقتل في جسده وكلها إلى الأمام وليست من الخلف الشاهد أيها الإخوة والأخوات إن أثر هذه الإشاعة حصل اضطراب في الجيش وكانت سبب من أسباب الهزيمة الخطورة الأكبر اليهود عن طريق عبد الله بن سلول المجرم أمير المنافقين داخل المدينة استطاع أن يطلع إشاعة إشاعة الإفك عن أمنا عائشة إن أمنا عائشة والعياذ بالله ارتكبت الفاحشة مع صفوان بن المعطل وتصور دي كانت أكبر مصيبة بالنسبة لرسول الله والأمة الإسلامية والنبي ده أنه شهر في حالة حزن وكآبة وحتى صعد على المنبر وقال أيها الناس لا تؤذونني في أهل بيتي اتقوا الله في أهل بيتي شوف حد فين وأمر سيدنا أن تذهب إلى بيت أبيها سيدنا أبو بكر وكانت مريضة تصور ولما علمت يعني مرضت مرضا شديدا وصور سيدنا أبو بكر شوف الأثر يتعب سيدنا أبو بكر والمدينة كلها تتعب والرسول يتعب وكل ده يتعب بسبب إيه؟ بسبب حتة الإشاعة الناس مفكرة إنها بسيطة ولكن بتخرب البيت ولولا ستر الله ونزلت سورة سورة النور وجاءت بحادثة الإفك والله يا إخواني لدمر الإسلام من الداخل شفتوا أعدائنا بيحاربونا بإيه موضوع الإشاعة كبير هنكمل بكرة مع المجرم عبد الله بن سبأ ومخطط الصهيونية العالمية في تدمير الإسلام من بداية سيدنا عثمان بن عفان إلى يومنا هذا في الحلقة القادمة هنتكلم في موضوع جديد هيخشوا على سيدنا عثمان ازاي ويشوفوا موت عثمان كان بشع بطريقة لا يتصورها عقل ونشوف المجرم ده عمل أمرين الإشاعة الإشاعة ولدت إيه حاجة اسمها الفتنة ودي بلية الأمة إلى يومنا هذا سبحانك اللهم وبحمدك إني داع فأمنوا خلفي بقلوب خاشعة
اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وتسبيحنا واستغفارنا اللهم اجعلنا من عبادك المقبولين ولا تجعلنا من عبادك يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم من المطرودين اللهم ادخلنا الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين
موعدنا غدا مع القاسم ابن محمد ومع الإسلام الحركي أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم وأسأل الله أن تستفيدوا من حلقاتي وأن يجعلها خالصة لوجه الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته